السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد ف يعني لعل اليوم ممكن يكون آه، آه، آخر آه، لقاء في السلسلة آه، لأن احنا أنا كنت ناوي ابتداء إن هي تكون ناخد آه، إن شاء الله عشر أسماء فقط آه، أو عشر حلقات فقط يعني آه، ولعل دي العاشرة ف وانا انوي الاستكمال يعني ارجو ان انا استكمل الاسماء كلها ولكن آه، اعتبروها استراحه مسافر يعني وكنت آه، اود في البدايه ان اذكركم ان اسماء الله عز وجل حق على حقيقتها اي انها ليست كاسماء البشر فهي اسم يتضمن صفه يعني ممكن يكون الراجل ده اسمه مثلا محمود وهو مذموم ممكن واحد مثلا يكون اسمه حبيب وهو بغيض ممكن يكون واحد مثلا اسمه نظيف وهو في غاية النجاسة واحد يبقى اسمه صفوت وهو من مثلا آه، من أخس الناس أو يكون اسمه عز ويكون من أخص الناس أليق ف... فممكن يكون واحد له آه، اسم معين ولكن ما عند... ما فيش نفس الصفة هو لا يحوي يبقى اسمه خالد وهو هيموت بعد بكرة تمام يبقى اسمه جمال وهو من أقبح الخلق هو كده ممكن يبقى كده يعني ومش عايزين نضرب أمثلة كتير عشان خاطر آه، هي كلها كده فما فيش أمل يعني لل- مع ال- آه، هذه هي طبيعة الخلق أنها إذا آه، أي إنسان سمي باسم لم يكن من الشرط أن يتضمن هذه الصفة فضلا عن أن, عن أن تكون هذه الصفة فيه صفة كمال ولكن الله عز وجل إن آه، ثم سمى نفسه باسم ما تضمن هذه الصفة التي يدل عليها من هذا الاسم فحين نقول أن الله عز وجل هو الكريم وهو موعد هذا اللقاء الله عز وجل كريم فحين نقول أنه الكريم فهو جل جلاله اسمه الكريم وصفته الكريم وأفعاله أفعال الكرماء بل ليس ككرمه كرم جل جلاله حين ت- نقول أن من أسمائه الرحيم فهو اسمه الرحيم وصفته الرحيم وأفعاله أفعال الرحماء بل ليست كرحمته رحمة فالشاهد أن أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها واليوم موعدنا مع اسم الله عز وجل الكريم واسم الكريم إذا تفكر فيه أحد لو واحد كده قاعد يستحضر الأدلة أو يتفكر حتى في الاسم بجد يكاد يذهب عقله م- من جمال الاسم وجلال الاسم والكرم الذي موجود في هذا الاسم سبحان الله اسم جميل اسم الله عز وجل الكريم واسم الله عز وجل الكريم أو اسم الكريم عامة قال أهل العلم فيه أنه له ثلاث معاني الكريم بمعنى الجواد والكريم بمعنى العزيز والكريم بمعنى الصفوح كريم بمعنى الجواد اللي هو الجواد جواد جل جلاله يعطي يعطي يعطي يعطي جواد والكريم بمعنى العزيز زي كما يقال مثلا هذا من كرماء الخلق في من باب ضرب المثال يعني هذا من كرماء الخلق يعني رجل كريم تمام رجل له ذو منزلة عالية تمام كأنه عزيز رجل كريم هو رجل العزيز ومعنى الثالث وهو الصفوح كما قيل ما استقصى كريم حقه قط ما, ما فيش لأن هو إيه عامة عزيز نفسه ترتفع عن هذه الأمور يصفح لماذا؟ لأنه كريم فاسم الكريم فيه يتضمن الثلاث معاني كريم بمعنى صفوح وكريم بمعنى عزيز وكريم بمعنى جواد والثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب كلها جائز وصف لله عز وجل قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم جل جلاله ويمكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفكروا في الله ولكن تفكروا في آلاء الله من هذا الباب فلا يستطيع أحد أن يصف كرم الله عز وجل إلا أنه ترى آثاره فتعالوا نتذاكر هذا الكرم كرم الله عز وجل لأنه لو أحببنا أن نحصي هذه الآثار لن نستطيع لو حبينا نقول ربنا كريم طب أثار ده إيه أو آه الأشكال إيه أو آثار رحمة الله مظاهر كرم الله عز وجل لو حبينا يبقى نقعد لحد إن شاء الله مش عارف إمتى بس نقعد لحد كتير لما؟ لأن الأمر أوسع من أن يحصى أبدا أوسع من أن يحصى لذلك تعالوا كده نمر مرور الكرام نسأل الله جل أن يجعلنا من الكرماء على هذه الأشياء لعلنا نستحضر ويزداد القلب شوقا وإيمانا للكريم جل جلاله فإن من مظاهر كرمه تعالى أنه يعطي من عصاه بل ومن لا يؤمن به كمن يطيعه ويؤمن به الله عز وجل كريم يعطي من عصاه ومن لا يؤمن به كمن يطيعه ويؤمن به من الدنيا من الدنيا كله بياخد كما قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء يلا كله بياخد هذه الدنيا يعطيها الله عز وجل لكل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب حديث صححه الشيخ الألباني فالدنيا أي حد ياخدها أي حد أما الدين الإيمان مش أي حد لذلك إذا أردت أن تعرف مقامك عند الكريم فانظر ماذا أعطاك إيه الحاجة اللي اديها لك أكرمك بإيه دنيا مش فارقة يعني أكثر الناس فسقا وكفرا عنده دنيا لأن دي ليست من علامات الصلاح أصلا أن واحد يكون غني لأن أصلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر منهم الثالث ورجل آتاه الله لا ال ال ال أظن ال ال آه الثالث ورجل أتاه مش فاكر كام ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فكوني إن أنا مثلا معايا فلوس أو معايا مال أو معايا تعليم أو أو أو ده لا يدل على شيء أبدا بل إن من المبهمين في هذا العصر من يتمنى أحدنا أن يكون مثله زي مين هذا الصحابي الجليل الذي لم يذكر له اسم أصلا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به في الجهاد ثم جاهد دخل في القتال فجاهد فقاتل حتى قتل حد يعرف اسمه ده ولا حد يعرف اسمه بل أكثر من ذلك في بقى الصحابة كمان ما يعرفوش اسمه يعني مش بس احنا مش عارفين اسمه ده هو اصلا ما كانش يتعرف اسمه وقتها لما جاء هذا الرجل الاعرابي وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه ودخل في القتال مع المسلمين ولما جيء له بعطاء اخذه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا تبعتك انما تبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا فاقتل فادخل الجنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه اصدق لا يصدق اليوم التالي او في القتال التالي اظن كان اليوم التالي لما ذهبوا في القتال وقاتل الجيش وقاتل هذا الرجل قاتل حتى قتل فالصحابة فاكرين الموقف فجاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها قال ايه اهو هو هي دي موضع الشاهد هو هو انتوا فاهمين قصدي ايه هو ده بتاع امبارح انا لا اعرف اسمه وممكن يكون كمان الشكل مختلط عليا ده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ما ما كانش يعني ما, ما, ما يعني مش عارف اهو هو هو ده بتاع امبارح ومع ذلك قال صدق الله فصدقه الله وغسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الشاهد ان ليس من الشرط أن تكون لك منزلة عند عند الناس كي يكون لك منزلة عند الله عز وجل في الدنيا لأن الدنيا يعطاها من يحبه الله ومن لا يحبه الله وهذا دليل كرم كرم اللي بيشتم ربنا بيشتم ربنا بياخد واللي بيؤمن بربنا بياخد واللي بيصلي بياخد واللي ما بيصليش بياخد كله بياخد كل انه مده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فهذا من مظاهر كرمه جل جلاله ومن مظاهر كرمه أيضا أن بابه أن بابه لا يغلق أبدا باب الله عز وجل لا يغلق أبدا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يبقى انت لما تيجي توصل لربنا سبحانه وتعالى تروح له امتى اي وقت اي وقت بابه لا يغلق ابدا ابدا عايز تتكلم معاه تعمل ايه تتكلم معاه طب امتى اي وقت طب على انه هيئه باي هيئه طب على انه شكل باي شكل طب وسط الناس ومش عارف كلمه بقلبك هيسمع هيسمع هيسمع عارف انت عارف ولا مش عارف عارف يا رب اعفو عنا في البيت وهنا اعوذ بالله ربنا ربي يقدر لنا الخير عارف انت لما يكون في حاكم جزاكم الله خير ده النور ما رجعش عشان تسجيل بس ده النور ما رجعش ده هو في إمكانية في المسجد إنما النور عندنا بيتقطع في مصر وده زهد يعني ده مش مش قلة إحسان ولا إن إحنا دول دولة متخلفة ولا حاجة ده لأن إحنا عندنا زهد في الدنيا فكما ترون أن مثلا في أمريكا النور ما بيتقطعش وعندنا هنا في مصر النور بيتقطع تمام مع ان الشعب المصري متدين بطبعه تمام والشعب الامريكي مش متدين بطبعه ومع ذلك النور يتقطع هناك وهنا النار النور ما يتقطعش قصدي هناك وهنا يتقطع فاه شفت ان سبحان الله ان الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان الا لمن ايه يحب نسال الله عز وجل ان يجعلنا من أهل الإيمان بس ما تشوقوش فيها يعني يا رب اعف عنا فإنك تجد مثلا الرئيس أو الحاكم عشان خاطر توصل له تعمل له إيه يعني هفترض إن أنت حبيت توصل له أصلا إن الفكرة جاءت على خاطرك كأنه سيفعل لك شيئا أصلا تمام ولكن لو حصل هتعمل إيه هتقدم طلب بغض النظر عن المرمطة اللي هتحصل ليك ولأهلك تمام في الآخر إيه اللي هيحصل مش هيقابلك مش هيقابلك لو ربنا كرمك في التحقيق هناك يقولوا لك كنت عايز منه ايه بس هنا مش هيقابلك بالمناسبة العجيب أن فرعون كان يقابل فرعون ذات نفسه كان بيتقابل لا أذكر آه ال ال ال آه أين موضع الذي آه قرأت فيه هذا الكلام يعني ولكن آه لما كان موسى عند فرعون وما كانش عايز يرضع من أي حد خالص إيه اللي حصل أخته راحت واقترحت آه اسمه ده إن أنا عندي مرضعة ليكم تمام ما أذكر من من المفسرين ذكرها قال وكان فرعون خفيف الحجاب إن اللي عايز يدخل بيدخل يعني مش مشكلة موضوع عادي حتى سيدنا موسى وهارون لما حبوا يدخلوا إيه دخلوا موضوع ما كانش كارثة ولكن حتى ساعتها اللي يدخل هيعملوا إيه يعني وإن كانت فهي تحسب لفرعون في بالمناسبة إن الإنسان يكون متاح وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقيل تحت الشجرة وكان خليفة كان خليفة تحسب لعمر ساعتها وقال لك آه حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر كانت واضحة ولكن ليس ككرم الله عز وجل كرم فإنك تصل إلى الله عز وجل وأنت في مكانك يعني مهما كان كانت نماذج الكرم مبهرة إنه ليس ككرمه كرم تصل إليها وأنت في مكانك تصل إليه الآن وانت قاعد دلوقتي اهو تصل إليه جل جلاله وتكلمه ولو بقلبك بغير حرف وصوت وهذا من كرمه جل جلاله قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل كريم جل جلاله ثلاثة أنها من آثار كرمه ومظاهر كرمه جل جلاله أن نعمه لا تحصى لا تحصى أبدا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها لها تفسيرين أنك لا تحصي منافع النعمة الواحدة ومنهم من قال أنك لا تحصي عدد النعم لا تحصي عدد النعم لو جيت دلوقتي انت كتبت مثلا ورقة وكتبت فيها النعم ربنا سبحانه وتعالى عليك واحد واثنين وثلاثة واربعة هتخلص وانت خلصت لو كتبت كشكول مش هيحصل لو جيت بقى رميت الورقة دي ولا الكشكول ده وجبت واحد تاني قلت حمليه كله هتكتب برضه وهتكتب اللي ايه اللي تعرفه فما بالك بما لا تعرفه ده جانب الجانب الثاني في النعمة الواحدة أنت لا تستطيع أن تحصي قدر المنافع فيها أبدا أبدا كان لسه واحد قايلها لنا امبارح أظن امبارح قال مسكت ورقة وكتبت حاجة عظيمة طبعا منافع أمي كيف أن أمي نعمة فبقول فضلت اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب سبحان الله قدر الام عظيم قدر الام عظيم اللي متجوز فيكو هيعرف ليه الام ثلاثة والاب مرة على طول هيعرف ليه فعلا لان فعلا ارتباط وكم العطاء من الام لابنها يستحيل ان هو يضاهي كم العطاء من الاب لابنه يستحيل مش منطقي مفيش اصلا باعتر- باعتراف الاباء وانت ممكن تروح تقول لوالدك و... وتساله قول له يا بابا لما كنت بعيط وانا عندي مثلا سنه في السرير كنت بتعمل ايه يقول لك يا ابني كنت باخد الغطا وال... والمخده واطلع انام بره بكل روح رياضيه شوف العطاء يا اخي طبعا مش عايز امثل عليكم كلنا بنعمل كده يعني مش إل- الا اللي بيكمل ممكن واحد يكمل زي حالاتي احيانا بس بيكمل ليه اه مفيش انا اصلا مش حاسس بيه يعني هو اصلا انا ما صحيتش منه يعني يعني انت اعمل اللي انت عايزه انا مش موجود تمام ومع ذلك تخيل انت فعلا تخيل في واحد بيصحيك وانت نايم خمس ست مرات عشان مزمزق احيانا مش عشان خاطر عايزك تقوم تعمل حاجه انت هتعمل فيه ايه ممكن بعد م- م- التالتة تقوم بس خلاص انت لسه هتبقى لسه هتقعد تك- تفكر فعلا ولكن الام على قلبها زي العسل م- مش عسل قوي بس بتكمل يعني بتكمل ف الشاهد ان لو حبيته بجد لو واحد فيكم مقصر مع والدته مش عارف ايه اللي دخلني في الحته دي بس اتقي الله عز وجل فيها لأن الله عز وجل الكريم من عليك بهذه النعمة ولو لم تشكر لأخذها منك ولو أخذها منك أنا أدعوك لتفعل شيء اليوم اقعد مع نفسك في غرفة ساكنة حدش ينادي عليك وتخيل إن والدتك ماتت أتحداك ستبكي يعني إن كان في قلبك شعور شعور هتبكي مش هتحتمل امي تموت يا نهار ابيض لا لا لا يحتمل الانسان اصلا ان هو يتخيل الحاجه دي نسال الله عز وجل ان يبارك لنا في امهاتنا وان يرحم من مات منه وان يبارك لنا في امهاتنا اللهم امين شاهد ان نعم الله عز وجل لا تحصى ابدا وهذا من كرمه جل جلاله اربعه أن من كرمه أنه يهدي العبد بغير طلب بل يرزق من يشاء بغير حساب بل ويعطيه النعم أيضا ابتداء بغير طلب فهو يرزق من يشاء بغير حساب أنت لم تطلب منه أمور كثيرة جدا جدا ولو نزعت عنك لتوقفت حياتك صح؟ في حاجات عمرك ما طلبتها من ربنا أبدا ولو اتشالت منك حياتك تتوقف بالكلية ومع ذلك أعطاك الله عز وجل منها الكثير وعافاك فيها كثيرا وسترك فيها كثيرا بغير طلب أحيانا وأنت لا تشكر وإن كان فيه شيء من الصبر والإمهال ولكن إعطاؤه الأمر ده ليك ابتداء كرم كرم مين عنده سرطان في المخ فيكم ها مين طلب من ربنا ان ما يكونش عنده سرطان في المخ والله تحديدا سرطان في المخ تحديدا مين طلب من ربنا حاجة زي كده مين مين طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو ما يجيلوش في- فيروس سي لو كان ما عندوش مين مين طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو ما يتولدش في ملجأ كنت فين انت ساعتها ها مش موجود اصلا لم تكن شيئا اساسا واتولدت في بيته واب وامه مين طلب ان هو فعلا ما يتولدش بماء كان ممكن تتولد تلاقي نفسك في خمسة ستة بيناموا معاك على نفس السرير كان ممكن تلاقي تتولد تكبر تلاقي نفسك ما شاء الله لا قوة الا بالله ماسك اشارة مثلا مش ظابط شحاتة قصدي تمام كان ممكن تت... تتولد تلاقي نفسك اي حاجة فعلا هل طلبت كان ممكن تتولد تلاقي نفسك قس او ابن قس والله يعني هو ايه الفرق بيننا وبينهم ايه الفرق في فرق هم؟ ابتداء واحنا عيال صغيرة كان في فرق ما كانش في حاجة هو اصلا كان في حد فينا موجود بس هو اكرمك ابتداء ان جعلك في هذا المكان كان عمال زمانك عمال بقى تقول صدقني وربنا يحافظ عليك والكلام اللي اه هنعمل لك احنا ايه بقى ساعتها الشاهد انه جل جلاله يعطي النعمة ابتداء بغير طلب جل جلاله يرزق من يشاء بغير حساب ومن مظاهره ايضا او من اثار أو مظاهر كرمه جل جلاله كتابة الحسنات والسيئات كريم بقى حاجة اللي هي إيه المنطق ما يصدقهاش أعلم أنكم تعلمون الحديث ولكن اسمعوه بأذن تريد أن تزداد إيمانا بكرم الله عز وجل حين يقول الله للملائكة إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها لو حد يعمل حاجة غلط ما تكتبوهاش لحد ما يعملها لو عملها اكتبوها واحدة وإن تركها من جراي فاكتبوها له حسنة أو وإن تركها من أجلي تكتبوها له حسنة روايتين وإن أراد أن يعمل حسنة فاكتبوها له طب ده لسه ما عملهاش تتكتب كريم قوي يعني كده كان شيخ شيخنا يقول لنا ايه اللي هيدخل النار ده يستحق هو طبعا يستحق من ادخل النار سيستحق قطعا لا شك لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة ولكن اللي هيدخل النار ده أقصد إن هو إيه لا لا يعني يعني كل الظروف متاحة إن أنت تخش الجنة مستريح رحمة ومغفرة ولطف وكرم وستر و99 رحمة يوم القيامة يعني فاللي هيخش النار ده هيخش ليه لا أكيد بقى كان الدنيا في حاجة غلط فإن عملها فاكتبوها له عشرة أمثالها عشر أضعاف إلى سبعمائة ضعف كان أخونا الشيخ محمد مصطفى عبد المجيد يقول لنا إيه كل الناس بتركز مع مين حتى أنا كنت بركز في الموضوع ده إن هي الحسنة بإيه بعشرة مين بيفكر في السبعميات اه قليل فعلا اه قليل قوي تلاقي واحد بيفكر في السبعمية دي مين بيفكر في السبعمية ان انت تخش تصلي ركعتين وتبقى يا رب سبعمية بقى يعني 1400 ركعة مين بيفكر كده وقليل ما هم الشاهد كريم يعني المنطق بيقول ايه ان اذا اراد ان يعمل سيئة ما عملهاش ما تتكتبش عليه يبقى نفس الكلام في الحسنة إنما لا إذا أراد أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن أراد أن يعمل حسنة فاكتبوها له فإن عملها فاكتبوها له عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف كريم جل جلاله كريم ومن كرمه أنه يعطي ويثني من كرم الله عز وجل أنه يعطي ويثني وهذه من آه، سبحان الله يعني حاجة كده من ال- كريم يعني أنا مش عارف ألاقي كلمة تانية فهي هو كريم شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال وإيه وإنك لعلى خلق عظيم مين اللي أعطاه الخلق مين مين اللي أعطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخلق ها الله عز وجل ثم يثني عليه به يعني من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه من الذي وفقك لذكره ابتداء الله عز وجل لماذا وفقك ليذكرك ليذكرك هو عنده يعني هو وفقك وفقك انت ان انت تذكره في نفسك لانه جل جلاله يريد ان هو يذكرك في نفسه فاراد لك ذلك فذكرته فذكرك ثم تاب عليهم ليتوبوا هو اصلا جل جلاله اللي وفقهم لايه للتوبه وبعد ما وفقهم للتوبه تابوا فاعطاهم الاجر واثنى عليهم يعطي ثم يثني يقول الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هم دخلوا الجنة بما يعملون ها ده هو مين اللي وفقهم للعمل ثم ينسب العمل لهم كان عاجبني مثال الشيخ يعقوب قاله قال لك ايه قال لك آه، انت تتجوز مثلا عروسة و... وبعد كده يتم البناء وتطلع حامل ايه اللي يحصل جوه بطنها ها اه ايه اللي يحصل ربنا يخلق ايه جوه بطنها جنين ايد ورجل وعين وشفايف و- و- وبق و و و و ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر لحد ما يتولد ويخرج اول ما يخرج مين اللي عمله مين اللي خلق الشخص ده مين اللي نفخ فيه الروح مين اللي صوره كده الله جل جلاله ثم ينسب اليك يعني مين اللي خلقه الله ومين اللي صوره صوره الله ومين اللي نفخ فيه الروح الله جل جلاله ومين اللي قدر له الله الله هو اللي خلقه بالكامل ثم إذا نزل ينسب إلى الأب طب هو الأب ده عمل إيه اتجوز بس يعني مش حاجة يعني. بس ومع ذلك يعطي ثم يثني يوفقك إلى العمل ثم يثني عليك به قال تعالى وتل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فأنت أخذت الجنة ورثت الجنة بإيه بكرم الله عز وجل ومن كرمه إنه قال لك باللي انت عملته باللي انت عملته عارف انت لما تيجي معاك كده في حاجة مثلا وتلاقي مثلا مديرك في الشغل ولا لما مثل اعلى يعني عايز يعمل لك موتيفيشن شويه كده عايز ينحمس يقول لك ما شاء الله انت عملت شغل زي الفل ده ما- وهو اصلا عامل ثلاث ارباع الشغل تمام هو عامل ثلاث ارباع الشغل ايه ده ده انت ممتاز ده انت جبار وانت بقى ايه انت عارف ان انت ما عملتش لما تبقى عارف ان انت ما عملتش بالمناسبه ايه اللي يحصل تبقى واقف قدام الدكتور خجلان مكسوف اصل انت عارف انت ما عملتش حاجه وهو بيعمل لك motivation وانت عارف ان هو بيعمل لك motiv... يعني بتعرف ان هو بيحمسك بي... اه كده يعني إن... انما انت من جواك عارف ان انت ما عملتش مجهود ولا حاجه صح فتلاقي نفسك مكسوف قدامه مين بقى اللي يقعد يقول اه والله ده انا تعبت ده مش ممكن ده انا بقى حضرتك و... وبتاع ولما جبت ال... الورقه وحطيت ده أنا راحت عليا نومه والله و... و... بس كنت تعبان ميت تلاقي مدير يقول لك انت عملت حاجه اصلا ده احنا اللي عاملين الشغل كله وانت جاي في الاخر هي كده ولله المثل الاعلى اقصد يعني تحديدا ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وفقك الى العمل ابتداء ثم تقبله منك ويثني عليك به ففي الآخر فاش تتمنظر بعمل لماذا؟ لأنك موفق أنت موفق مش أنت أوتيته على علم عندي مش بنفسك إنما أنت بالله عز وجل فهو جل جلاله يعطي ثم يثني كريم جل جلاله ومن كرمه قبول التوبة وتبديل السيئات حسنات فعلا انا في حاجة ممكن اكررها بس فعلا عايزكم عايز ازرعها يعني انا لو اطول ان في حاجة كده اخش وافتح قلبك وازرعها بايدي هعملها بس كريم قوي ان كنت ضربت لكم مثال انا قبل كده سبحان الله ان انا مثلا لو جاء واحد عندي دكتور في الصيدلية سرقني هم؟ سرقني وانا عرفت ان ان هو سرقني ايه اللي يحصل هعمل ايه همشيه صح همشيه طبعا طيب مشيته جه استسمحني و... وقال لي وما اعرفش ايه قمت رجعته تاني بعد ما سرقني يبقى انا اسمي ايه ها يعني اه يعني ما آه. طب سرقني تاني سرقني تاني بعد ما سرقني هعمل فيه ايه همشيه بقى لا ده انت سرقني مرتين مش هينفع طب بعد ما سرقني جاي تاني يقول لي ايه معلش وانت عارف الظروف والبيت وماليش غيرك و... ينفع ارجعه ما ينفعش طب تخيل بقى رجعته رجعته ابقى انا ايه لا مش منطقي كده مش منطقي تمام طب رجعته وسرقني ثالث ثم يريد ان يعود ينفع ارجعه يعني يعني لا ما هو مش ما هو مش هينفع ومع ذلك الله عز وجل يقبلك مرة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والعشرة وفي نفس الذنب أنا مش بتكلم في ذنبين وثلاثة بتبدل ما بينهم أنا بتكلم في نفس الذنب تبت ورجعت وقابل وتبت ورجعت وقابل وتبت ورجعت وقابل وتبت ورجعت وقابل وكل مرة تتوب وترجع كل مرة يقبل كريم كريم كرم غير عادي بل ليس ككرمه كرم نفس المثال بتاع الصيدلية ده تخيل جالي قال لي أنا سرقت منك قد إيه ألف جنيه طيب أدي ألف جنيه هي في حاجة اسمها كده هي لك انا جيت وسرقت 10000 جنيه هم فين اهم هي لك انا جيت وسرقت معرفش ايه هي فين اهي هي لك اللي انت سرقته بتاعك خده ومسامحك فيه في حد يعمل كده حدش يعمل كده ليس ككرمه كرم يعني بغض النظر عن القبول المستمر وفي الحديث أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل علم عبدي أنه له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي يقول صلى الله عليه وسلم ثم عاد العبد فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي فقال الله علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد العبد فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي فقال ما علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت له المعنى فليعمل عبدي ما شاء إن كان يتوب من الذنب لأن ليس هناك معصوم ولكن لا يتعمد العصيان عشان خاطر يتوب المقصود ان انت لما تعمل ذنب هتتوب منه على طول فيقبله الله عز وجل جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أحدنا يصيب الذنب فقال صلى الله عليه وسلم يكتب عليه يكتب على طول قال ثم يستغفر الله ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال ثم يعود فيذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر الله ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال ثم يعود فيتوب تاني فيذنب تاني تالت فقال يكتب عليه قال ثم يستغفر الله ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه ولن يمل الله حتى تمله لن يمل الله عز وجل حتى تمله الشاهد ان كريم قوي في التوبة بل من المستفيد في التوبة أصلا يعني بالمناسبة الله عز وجل صح لا غلط طبعا العبد هو المستفيد ربنا مش مستفيد يبقى لما العبد يتوب ايه اللي يحصل العبد يفرح طب ربنا مستفيد حاجة ومع ذلك يفرح ومع ذلك يفرح يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل على راحلته في أرض فلا وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأيس منها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بها فوق رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ده مين اللي فرحان الله جل وجل عز وجل فرح لأنك تبت وانت المستفيد كريم جل جلاله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة تيجي يوم القيامة كده إيه الأخبار آه كان عندي ذنوب هي فين تلاقي ذنوبك موجودة بميزان حسنات لما بتخيل طبعا إيه اللي حصل أصل أنت تبت فبدلت لك حسناته وبقيت في الميزان الناحية الثانية كريم جل جلاله ومن كرمه في شرعه الرخص والتخفيف كريم قوي اللي يدرس فقه ويدور على اسم الله عز وجل الكريم يحب دين ربنا قوي ان انت تلاقي الصلاة كانت كام خمسين ونزلت خمسة صح والأجر المفترض خمسة بقى مش انت صليت خمسة تاخد خمسة إنما الخمسة بأجر خمسين والخمسين دول مالهم ده في حس... ده ده الخمسي الخمسة بأجر خمسين ده ده حساب في حساب تاني إن الحسنة بعشر أمثالها لسبعمية ضعف ده احنا بنتكلم في أجور كريم كريم جواد جل جلاله كريم قوي تعبان صلي قائما تعبان فإن لم تستطع فقاعدا بقول لك تعبان فإن لم تستطع فعلى جنب تعبان صلي في عينك لازم تروح تحج ركن مش قادر خلاص سقط بعدم الاستطاعة معيش فلوس سقط صحتي ما تسمحش خالص سقط امرأة ومعيش محرم سقط على أحد الأقوال فهي تخفيف صايم كام شهر شوف ربك يقول ايه اياما معدودات هي في السنة كله 29 يوم 30 يوم وتاكل امتى اليوم كله الا من الفجر للمغرب بس وتاكل ايه اللي انت عايزه بعد كده طب تعبان افطر وصوم بعد كده مش تعبان بس مسافر افطر وصوم بعد كده طب انا حامل او برضع افطري وصومي او فدي على حسب الاقوال الفقهية كرم كرم طول ما انت ماشي كده عايز اتوضى خش اتوضى طيب مفيش مية اتيمم في مية بس انا مجروح امسح على الجبيرة مئة حاجة ولو قعدت تدور مش هتلاقي إلا بجد اسم الله عز وجل الكريم يتجلى في كل الأحكام كفى أنها تسقط بالعجز صاحي من النوم وانتوا عارفين احنا لما بنصحى من النوم بنقول كلام مش كويس خالص احيانا واحد كده بيصحيك بيقول قوم قوم قوم صلاة الفجر مش حصل لي قوم يا ابني اتقي الله مش حصل لي يا ابني انت مش مسلم ولا لا مش يا ابني اتقي الله كده هتخش مع- ما انا عايز اقعد هناك. ما- سيب بعد كده نيجي نصحيك في- ينفع اللي انت عملته ده ايه انا عملت ايه قلت كذا كذا كذا تعاتب انت نايم ما ت- ما تتحاسبش طبعا من الذي يعلم انت نايم ولا مش نايم ربنا فانت ممكن لما اجي اصحيك تعمل لي الكلمتين دول تضحك عليا ولو اني مش هتعرف هجيب الميه واقوم قلبها على وشك على طول ولكن لما تيجي بقى تقف قدام ربنا هيقول لك لا ده انت كنت صاحي وبتمثل انت كنت صاحي وبتمثل انت كنتش عايز تقوم اصلا الشاهد انه جل جلاله كريم في شرعه وفي رخصه وفي تخفيفه ومن كرمه أنه يعطي الأجور العظيمة على الأشياء البسيطة كنا بنقولها دي ال- الشقة في المنطقة اللي احنا فيها دي تعمل كام حد ساكن هنا ها تعمل كام يعني شقة هنا ها كام يعني اكيد اكتر من 15 جنيه بس تعمل كام 450 جنيه 450 ألف جنيه صح؟ ماشي طب لو واحد موظف ومرتبه 5000 جنيه ابتداء يعني هو اتخرج أول ما اتخرج قالوا له أنت هتاخد 5000 جنيه تمام؟ كده يجيب ال 450 جنيه دول آه، 50000 جنيه دول في قد إيه؟ هو هيجمع في السنة كلها لو بطل ياكل ويشرب ويشحن تليفونه ويسلم ما عملش اي حاجة في حياته يعني حطوه في فورمالين وطلعوه في اخر السنة تمام هيبقى معاه 60000 جنيه صح عشان خاطر يوصل ل 400 دي هيقعد له كام سنة آه، طب لو حابب بقى يجيب شقة على البحر تمام اه اشحال ان هو ما بياخدش 5000 اساسا ومع ذلك قصر في الجنة تجيبه في كم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله اثني عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة بالمناسبة في رواية بتقول من ثابر على اثني عشرة ركعة يعني اللي مداوم عليهم هو اللي ياخد بس في حل قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد عشر مرات بني له بيت في الجنة والبيت في الجنة ده شكله عامل ازاي قصر بقى وبيت في الجنة مش بيت على البحر ولا ف- في الجنة يجف قد ايه قل هو الله أحد عشر مرات دي تاخد- تاخد وقت- تاخد وقت قد ايه ولا عشر دقايق ده انت عشر دقايق دي يبقى انت يعني حالف ما تكمل ولا هتكمل حتى خمس دقايق ها اه دقيقتين كده طب واجب النهارده ما تمشوش الا لما يبقى معاكم بيت في الجنه يعني لو حافظ عشان خاطر الشيطان هيفكرك بتريليون حاجه تعملها غير بيتك اللي في الجنه تمام وما تشغلش نفسك دلوقتي بان انت تجيب البيت عشان خاطر البيت يتقال بروقان
بعد الدرس ما يخلص بس اوعى تنسى وحد يفكرنا الشاهد حاجة عظيمة جدا وبإيه حاجة ولا حاجة
قال صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر له ولو فر من الزحف
مين عنده ذنوب آه من اللي هي النوع اللي آه ايه آه الجامبو اه النوع اللي هو مختلف مين مثل الفرار من الزحف ده فرار من الزحف ده من الكبائر من الموبقات ويغفر بإيه من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات ثلاث مرات غفر له ولو فر من الزحف
أثقل شيء في الميزان إيه أثقل شيء في الميزان
قول لا إله إلا الله يحتاج منك ده كام مليار عشان خاطر يعني هيحتاج منك كام مليار عشان خاطر تجيب حاجة تقيلة في الميزان هتنفق قد ايه تجاهد كام جيش مثلا تعمل ايه
قول لا إله إلا الله اكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق
واخدين بالكم من الحديث ده تقوى الله وحسن الخلق اكتر حاجة تدخل الناس الجنة ان يكون التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى صح ويكون التعامل مع الناس صح لو تعاملت مع الله جل جلاله صح ومع الناس صح دي اكتر حاجة بتدخل الناس الجنة يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الغزو صلى الله عليه وسلم ما قالش الغزو ما قالش النفقة
صحيح بمناسبة اللي يغضب ربنا
وعايز غضب ربنا سبحانه وتعالى ينطفئ يعمل ايه والصدقة تطفئ غضب الرب انت عارف يعني ايه ربنا غضبان
يعني غضب الله غضب يعني ده في ثلاثة أربعة في حياتك أنت عارفهم تقول له إيه بص ما تكلموش دلوقتي لأن هو زعلان ومتضايق وبيتنرفز ولما حد بيكلمه دلوقتي بيمعرفش إيه ده إيه أصلا في عبد لا يساوي شيئا ولا يقدر على شيء ولا يستطيع أن ينفع أو يضر وممكن يتقال كده طب ما بالك برب غضبان أمر عظيم جدا طب الأمر العظيم ده حله بقد إيه والصدقة تطفئ غضب الرب
بس بس شوف الموضوع كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر حاجات كلها يعني
بسيطة ولها أجور أجور عظيمة لما؟ لأن الله عز وجل كريم جل جلاله ومن كرمه جل جلاله أنه لم يجعل بينه وبين عباده واسطة كما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالله عز وجل بمجرد أن تريد أي شيء إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فصاحب قولة كن هو الذي تدخل عليه بقلبك قبل لسانك جل جلاله لأنه كريم
ومن كرمه
جل جلاله كرمه يوم القيامة
وإن تكلمنا عن كرم الله عز وجل يوم القيامة لن ينقطع الكلام لن ينقطع لن ينقطع ما بين رحمات وما بين حفظ لأهل الصلاح وما بين فرص تقدر ان انت دلوقتي تقتنصها هناك بس من هنا ما بين امام عادل و شاب ليس له صبوة و أخوان تحبا في الله و شاب نشأ في طاعة الله و رجل ذكر الله خاف- خاليا ففاضت عيناه والله س- يعني الرجل اللي فاضت عيناه ده الشاب الذي نشأ في طاعة الله شاب نشأ في طاعة الله يا شباب دي يعني سنكم صح سننا كده كلنا اه سن الشباب فلو مشيت في طاعة ربنا سبحانه وتعالى من دلوقتي تبقى فين يوم القيامة آه، تحت ظل عرش الرحمن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله الناس بقى قاعدة رايحة وجاية وعياط وبكاء و... وخوف وهلع و... وفي ناس قاعدة فوق في ظل عرش الرحمن أكيد مش خايفين أكيد مطمنين أكيد مبسوطين تتجاب ازاي دي سهلة بس من دلوقتي تبتدي تشتغل عليها تبتدي تشتغل عليها من دلوقتي توصل لها قدام من كرمه في الحساب ذات نفسه أنه يتجاوز عن بعض الأشياء ومما ورد أن الله عز وجل في حساب عبد ما قال له قال للملائكة انشروا له صغائر أعماله واخفوا عنه كبائرها فلما رآها أشفق على نفسه ليه لأن هو عارف إن إيه إن في صغير إن في كبير مش باين قال فعرفه هذه الذنوب فعرفها قال فإني بدلتها لك حسنات شوف العبد يقول ايه يا رب إن لي ذنوب لا أراها ها هنا هو كان من شوية يخبره ميت في جلده أول ما شافها فلما رآها أشفق على نفسي يا نهار أبيض كل ده موجود كنت لسه بتكلم مع حد امبارح وعايز أقولها لكم بصراحة بقول الواحد ما يعرفش في ذنوب عملناها واحنا صغيرين نسينا نتوب منها ويمكن نموت ونقف قدام ربنا واحنا لسه ما تبناش منها فاكر الذنب اللي انت عملته وانت عندك 14 سنة فاكره فاكره فاكره يا عم فاكره في حد فاكر الذنب اللي عمله وهو عنده 15 سنة ونص فاكر المدرسة اللي انت كنت بتبص عليها انت مش فاكر نسيت خلاص راح ثم يأتي الرجل المسن يقف أمام الله عز وجل ويذكره بصبوة في شبابه هنتفجع يعني أحيانا الست اللي عندها خمسين سنة أو أكثر أو أقل الشابة اللي عندها 45 سنة ما لازم الذنب اللي هي عملته وهي عندها 16 سنة مكتوب ومش معنى ان انت بقيتي ست كبيرة او ان انت بقيت راجل كبير ان انت خلاص بقى دي حاجات كنا عيال صغيرين وكبرنا على كده يعني الكلام ده واحنا قاعدين على ال- معرفش ايه قاعدين بقى بتكلم بقى انا وانت ده احنا كبرنا على كده خلاص تقولي اه والله ده احنا كبرنا ده كان زمان ايام الشباب كده هو يعني تمام ده ده اللي ده آه، انما الواقع هتلاقي نفسك واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك في حاجه انت عملتها وانت عندك 13 سنه لو ما كنتش تبت منها هتبقى مصيبة ربنا يعفو عنا لذلك كرم الله, كرم الله عز وجل في هذا اليوم عظيم عظيم ولكن اتقوا النار ولو بشق تمرة من الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر من يدخل الجنة رجل هذا الرجل من أهل النار آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها وقال تبارك الذي أنجاني منك لقد رزقني الله عز وجل ما لم يرزق أحدا من الأولين ولا الآخرين واحد كان قاعد في النار آخر واحد طالع من النار أول ما طلع منها وهو بيزحف وعمالة تلفحه وتجيبه بص ورقة تبارك الذي أنجاني منك ده أنا رزقت رزق لم يرزقه أحد من الأولين ولا الآخرين قال فترفع له شجرة فيقول يا رب يكلم ربنا بقى فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتك إياها سألتني غيرها فيقول لا لا مش هعمل يا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها لا يا رب دي بس فيدنيه جل جلاله منها فيشرب من مائها ويستظل بظلها ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى فينظر إليها ويقول يا رب أدنني منها شوف سبحان الله مع أنه عاهد ربنا قال صلى الله عليه وسلم ويعذره الله لأنه يرى ما لا يطيق ربنا عذره فيقول ألم تعاهدني فيقول بلى أدنني منها انتوا واخدين بالكم العبد مركز قوي مع الشجرة يعني كان يقول انت مش عاهدتني ايوه بس انا عايز دي يعني مركز معاها جدا قال لعلي إن أدنيتك منها طلبت مني غيرها يقول لا فيعطيه العهود والمواثيق ثم ترفع له شجرة أجمل من الأوليين أجمل من الاثنين دول فينظر إليها ويقول يا رب أدنيني من هذه الشجرة فيقول الله عز وجل ألم تعاهدني أنت مش يقول بلى يا رب أدنيني منها أنا عايز دي فيقول له لعلي إن أدنيتك منها طلبت مني غيرها فيقول لا يا رب فيعطيه المواثيق ثالث ويدنيه منها فيشرب من مائها ويستظل بظلها ثم يرى الجنة شوف بقى الجنة صور الجنة من بره ويسمع أصوات أهل الجنة ده هو قاعد فين قاعد بره ده هو متخيل واحد قاعد على تحت الشجرة على سور الجنة من بره وسامع الناس جوه فين في الجنة ده لما شاف شجرة نسي العهد ما بالك بقى هو هو سامع ايه حاجة بقى انا مش عارف هو سامع ايه بس اكيد هتبقى حاجة حلوة فيقول يا رب ادخلني الجنة على طول شوف انا انا بتخيل ساعتها سبحان الله فيقول يا رب ادخلني الجنة فيقول الله عز وجل ما أغدرك يا ابن آدم واحدة ورا الثانية غادر ثم يقول الله عز وجل له أما يرضيك أن أعط أدخلك إياها وأعطيك عشر أضعاف ملك الدنيا عشر أضعاف عشر أضعاف فيقول العبد يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سأله الصحابة لماذا تضحك قال أضحك من ضحك الله عز وجل له حين قال له أتهزأ بي وأنا رب وأنت رب العالمين قال أنا لا أهزأ بك إنما أنا على كل شيء قدير كريم قوي على فكرة يا جماعة الراجل ده ماله ده سوابق ده اصلا اخر واحد خارج من النار يعني ده حاجة صعبة يعني ده ما كانش بيشرب سجاير مثلا تمام يعني ده ما يعني ده حاجة حاجة رايح يعني ده اخر واحد انتوا فاهمين اخر يعني ده حاجه مش حاجه شنيعه ومع ذلك مين اللي رفع له الشجره اول شجره ربنا والتانية والتالتة هو رفعها له ليه كريم قوي يعني هو كريم انت تقعد تفكر طب هو رفعها له ليه طب كان ممكن خلاص يعني انما ده رفع له الاولى والتانية والتالتة ودخله جوه واداله عشر اضعاف ملك الدنيا ولما قال كلمة لا تليق انها تتقال لربنا اتهزأ بيه وانت رب العالمين ربنا عمل ايه ضحك وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك ربه جل جلاله سبحان الله رب كريم آخر حاجة عايز أقولها في الكرم الله عز وجل ومن كرمه أنه أبلغنا عن كرمه يعني من كرمه ان انت عارف انه كريم فعايش في الدنيا كل ما يزداد تزداد معرفتك بالله عز وجل وبكرمه تحبه اكتر وتطمن اكتر يعني احنا لما اتكلمنا دلوقتي كتابة الحسنات والسيئات انت لما تعمل حسنة تفرح مش بس بالحسنة انت مركز مع الحسنة ومع توفيق الله عز وجل ومع العشر اضعاف ومع السبعمائة ضعف ومع ان يوم القيامة هتلاقيه في ميزان حسناتك ومع ان ممكن تبقى في الجنة في مكان عالي و, و... طب لو انا عملت حاجة غلط او نفسي حدثتني كرم الله عز وجل ويقينك بيه تخليك انا ما اتكتبتش عليا ولسه في فرصه ان انا ممكن اسيبها دلوقتي عشان خاطر لو سبتها هتتكتب في ميزان حسناتي طب وقعت فيها كرم الله عز وجل ويقينك واستحضارك انه انك لو تبت الله عز وجل هيفرح انا كنت ساعات بقول لكم ان لما تيجي تتوب ما تركزش مع فرحتك انت وان فرحتك دي هتبقى جميله اه ولكن ركز مع فرحه ربنا هتفرح اكتر زي ما كنا بنقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي كنت قلت لكم قبل كده اللي يذكر ربنا في نفسه يركز مع مين مع فرحته بذكره فوق في نفس الله عز وجل وما تذكر ربنا سبحانه وتعالى في ملأ افرح بذكر ربنا سبحانه وتعالى ليك بالاسم عنده في الملأ فتفرح أكتر فتحبه أكتر فمن كرم الله عز وجل أن أبلغنا عن كرمه جل جلاله فنحبه طيب سريعا كده بسرعة كيف أتعامل مع الكريم حاجتين مهمين جدا واحد لا تستكثروا على الله شيئا أبدا لما لأنه كريم أنا جاي أقول لك معلش ممكن تديني ال كذا فأنا عارفك ما يعني في شخصيات أصلها عارف اللي هو إيه كده فأنا أبقى مقلق حاسس إن أنت مش هتجاوب ممكن ما أروحش أصلا عشان عارف إن أنت بخيل وممكن أروح لأ لو مضطر إنما لو أنا مضطر ومتأكد إن أنت معاك كتير قوي وكريم بتدي بغير حساب يبقى اطلب بقى براحتي يبقى تحسن تحسن الظن بالله كرم الله ويقينك في كرمه يوجب عليك حسن الظن به لما تيجي تقول له يا رب اهديني انا عايز اقول لكم حاجة ربنا كريم قوي انا عارف ان كتير مننا في ذنب زله احيانا كده اهو في الطريق الى الله عز وجل بيبقى عندك هنا لسه ما اتظبطتش هنا لسه ما اتظبطتش هنا في مشكلة هنا في معرفش ايه ولكن احيانا بيكون في ذنب ذنب بعينه اما انا قلت كده في حاجة جت في دماغك انت عارفها وانا عارفها زلاك وزلاك قوي وتبت منها مئة مرة ومش عارف لدرجة ان احيانا قد يصل الامر ان انت حاسس لا في حاجة غلط شكلي هموت بالذنب ده او تقوم جايب حديث ان لكل مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أيوة يبقى أنا هو ده ونسيت تقرأ تفسير الحديث وفسرته على مزاجك إن هو حاجة معينة في حاجة زلة كل واحد غالبا إلا من رحم الله أنا عايز أقول لك ربنا كريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دلوقتي بقلبك حالا دلوقتي بقلبك حالا دلوقتي بقلبك هو شايف جل جلاله يرى في قلبك الذنب اللي انت نفسك تبطله ومش عارف بالله عليك اجتهد انه ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله دلوقتي يرى ان الموضوع ده مش كبير عليه وان انت قصرت كتير وشكلك كده توكلت على نفسك فمش عارف توصل فاطلب منه بذل وبحرقة خليه اجعل في قلبك كثرة يراها الله عز وجل فيعفو عنك لا تستكثر شيء على الله عز وجل إن قال لهذا الذنب الذي جاء بأنفك إلى التراب وما رفعت أنفك من يوم أن فعلته إلى الآن إن قال له كن انتهى من حياتك انتهى من حياتك بالكامل فاصدق الله يصدق فاصدق الله يصدق فواحد لا تستكثر شيئا على الله عز وجل اثنين كن كريما كن كريما في ثلاث أشياء كن كريما عند الله عز وجل كيف بالتقوى إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلأنك تعبد الكريم فيجب أن تكون على مستوى الحدث احفظوا الكلمة دي خليك كريم بالتقوى أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك فكن كريما عند الله عز وجل واحد اثنين كن كريما مع الخلق كن كريما مع الناس بإيه؟ بالعطاء والصفح بالعطاء ادي ادي ساعد ساعد الناس تصدق تصدق اعمل حاجة لا تكن أنانيا في حياتك زعلوش مني أغلب الشباب اللي أنا أعرفهم في حياتي قمة الأنانية بيعملش أي حاجة في حياته يقول إن هو بياكل ويشرب ويتجوز ويشتغل لو مات أنا بقول الكلمة دي واحفظوها عني هذه النماذج إن ماتت لا يحزن على فراقها إلا الأهل وده مش وحش بس في شخصيات لما بتموت يعني حبالغ وأقول يبكي عليها الحجر هو مش هيبكي عليها الحجر عشان خاطر بلاش بالغ ولكن في حاجات كتير بتحصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما مات الناس في النيجر حست الناس في النيجر حست الشيخ ما كانش بيروح يديهم دروس بس كان بيساعد الناس فلما مات حصل اتأثروا نفس الكلام للشيخ ابن باز نفس الكلام لناس كتير جدا وكنا بنقول ان احيانا في واحد بيموت فالناس في الشارع تكتشف ان في مصيبة ايه مفيش حد هيأذن اذان الفجر لان المسجد اللي تحت البيت ده كان في واحد بيأذن فيه بقاله عشرين سنة فمات وبقالنا اكتر من سنة مش لاقيين واحد يواظب على الاذان مسجد التقوى باشمهندس هشام ربنا ربي يبقي علينا نعمة منذ ان كنت يعني في هذا الحجم كده اسمع اذان صوته في أذان الفجر إلى الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يبقي نعمة مين كده وفي نماذج زي كده طبعا ولكن مين كده نادر الذي وجد لنفسه دور ولو كان صغيرا فأخذ في البذل فيه إلى أن مات خلي قيمة عطاء ثم إذا أساء إليك أحد فكن صفوح سامح سامح ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الأخيرة أكرم نفسك لا تلقي بنفسك إلى التهلكة لا تضع نفسك في مواضع الشهبهات لا تضع نفسك تضع نفسك في مكان تندم عليه فيه غدا أكرم نفسك أكرموا أنفسكم ثلاث حاجات كن كريما عند الله عز وجل كن كريما مع الناس كن كريما مع نفسك لو أكرمت الثلاثة دول ولم تستكثر شيئا على الله عز وجل وطلبت ما طلبت واستحييت من كثرة نعمه عليك وعرفت أن كل ما أنت فيه من نعم ومن طاعات بكرمه جل جلاله لن تغتر بطاعة أبدا أبدا لذلك قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هل غرك أنه كريم؟ لا يغرنك كرمي فإنه كما أنه كريم فهو شديد العقاب ولكن رجاءنا في كرم الله عز وجل واسع نسأل الله عز وجل أن يكرمنا على ما أكرمنا به كرما على كرم وأن يجعلنا من أكرم عباده عنده بالتقوى ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن خطايانا ويعفو عنا ويكتب لنا اليقين في اسمه الكريم وأن يوفقنا للتعبد به جل جلاله قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك